أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثانية والثلاثين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا جهود السلطان عبد الحميد رحمه الله لمنع سكن اليهود في أرض فلسطين وشفنا الجهود اللي بذلها تيودور هرزل في تجميع اليهود من اليهود من أطراف العالم ومحاولة إنشاء وطن قومي لهم في آه، فلسطين ومحاولات تيودور هرزل لإقامة علاقات مع روسيا وفشلت هذه المحاولات ومع ألمانيا وفشلت كذلك ومع إنجلترا ونجحت نجاحا كبيرا جدا ومحاولات تيودور هرزل لشراء ذمة آه، السلطان عبد الحميد رحمه, رحمه الله لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك الأمر وثبت السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أمام فتنة الأموال اليهودية خرج تيودور هرزل من هذه اللقاءات بهدفين كبار جدا اسقاط الخلافه العثمانيه وقال انه لا سبيل ابدا الى اقامه الدوله اليهوديه في داخل اسقاط ايضا الحكم القيصري الارثوذكسي في روسيا لان روسيا تقوم آه، كحائط صد كبير للهجره اليهوديه من آه، آه، من روسيا الى فلسطين وطبعا اليهود في روسيا حوالي 7 مليون يهودي واكثر فطبعا ديت اللي كانت ال الاهداف الكبرى اللي خرج بها تيودور هرزل من آه، مفاوضاته السياسيه عمل ايه؟ آه، بدأ يشجع يهود الدونمة المتغلغلين في داخل حزب الاتحاد والترقي ويشجع تركيا الفتاة جمعية تركيا الفتاة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت على آه، التركيز على قضية القومية وبدأوا يبرزوا بعض الرموز العربية القومية في داخل الوطن العربي وبرضه قامت جمعيات تدعو إلى القومية العربية وكان على رأس هذه الجمعيات النصارى المبعثرين هنا وهناك في أطراف العالم الإسلامي وخاصة في مصر ولبنان فبدأ يحصل نوع من النزعة القومية العربية في مواجهة النزعة القومية التركية وبدأ يحصل شقاق كبير جدا في العالم الإسلامي في نفس الوقت قرروا التخلص من السلطان عبد الحميد الثاني وحاولوا في البداية محاولة اغتيال كعادة اليهود يعني حاجة سريعة يخلصوا بها الموضوع فشلوا في هذه المحاولة فقالوا طيب نعمل إسقاط منظم للسلطان عبد الحميد الثاني محاولة تشويه صورته في كل مكان ومحاولة تلميع بعض الرموز التركية الأخرى كبديل للسلطان عبد الحميد الثاني وفي ظل غياب الروح الإسلامية العالية عند الشعب وفي ظل تغلغل العلمانية وبعد الناس عن الشرع الإسلامي ظهر عند الناس فعلا هذه الروح وانضحك على الشعب التركي للأسف الشديد وعلى الشعوب الإسلامية في كل بلاد العالم الإسلامي وبدأت تقوم بعض الثورات ضد السلطان عبد الحميد الثاني في اسطنبول وفي غيرها من مدن تركيا وانتهى الامر في سنه 1909 باسقاط السلطان عبد الحميد الثاني وقيام لجنه ال- الاتحاد والترقي لتهيمن على الحكم في داخل آه، آه، تركيا مع آه، وضع محمد الخامس او محمد رشاد كخليفه بديل للسلطان عبد الحميد الثاني وكان طبعا ما كانش ليه اي وزن كان مجرد صوره عشان الامور تمشي في صالح آه، حزب الاتحاد والترقي حزب الاتحاد والترقي زي ما قلنا معظمه او عدد كبير من آه، اعضائه من اليهود فعلا من يهود الدونمه فكل نشاطهم كان في هذا الاتجاه ولما عملوا وزارة أول وزارة تكونت بعد إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني كان فيها 13 وزير كان في واحد عربي وتسعة أتراك وثلاثة يهود تخيل في داخل الدولة العثمانية اللي لسه ما وقعتش لحد دلوقتي كدولة آه، أو كخلافة بعد إسقاط الح- عبد الحميد الثاني عملوا وزارة فيها ثلاثة يهود مرة واحدة لدرجة أن قامت بعض الثورات في تركيا نفسها لوجود اليهود في داخل الوزارة التركية الإسلامية لكن قمع الاتحاد الاتحاد والترقي هذه المظاهرات بالقوه وبدا يحصل نوع من الردع لل- للمسلمين في تركيا وفي غيرها وقال السلطان- السلطان عبد الحميد الكلمه المشهوره ان سبب خلعي هو اصراري على منع اليهود واصرار اليهود على تاسيس وطن قومي لهم في الارض المقدسه فلسطين. المهم آه، السفير البريطاني لما شاف ال- الوضع كده في تركيا علق على هذا الموضوع في رسالة له إلى وزير الخارجية البريطاني آنذاك سنة 1910 قال إن هذه ال- الثورة وهذه اللجنة لجنة الاتحاد الترقي تبدو في تشكيلها الداخلي تحالفا تركيا يهوديا في الأساس يعني حتى العالم كله كان شايف ان اليهود متعاونين مع الاتراك في اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله ومن أوائل قرارات لجنة الاتحاد- الاتحاد والترقي إلغاء بند منع الهجرة إلى فلسطين منع هجرة اليهود إلى فلسطين وسمحوا بذلك بأعداد كبيرة من اليهود أن يهاجروا إلى أرض فلسطين الحبيبة وسمحوا لهم أيضا أن يشتروا الأراضي هناك وعزلوا ال- الخلفاء أو الأمراء العثمانيين على فلسطين اللي كان موليهم السلطان عبد الحميد الثاني وكان منقيهم بحيث عندهم نوع من الحمية الإسلامية عزلوهم وحطوا ناس علمانيين عشان يسمحوا لليهود بدخول إلى أرض فلسطين والكلام ده كله تزامن للأسف الشديد مع نذر الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى كانت من 1914 ل 1918 ولجنة الاتحاد والترقي بالتنسيق مع إنجلترا دفعوا الدولة العثمانية دفعا إلى دخول الحرب العالمية الأولى لتنهك ل- بذلك قوى الدولة العثمانية تماما دخلوها في حزب ألمانيا ووقفوا هم في الحزب الآخر إنجلترا وفرنسا وروسيا وبعد كده أمريكا دخلت معاهم وبعد كده إيطاليا دخلت معاهم طبعا إيطاليا في الحرب العالمية الثانية كانت داخلة مع ألمانيا لكن في الحرب العالمية الأولى كانت داخلة مع إنجلترا وفرنسا في سبيل أن تعطى ليبيا بعد هذه الحرب وبالفعل طبعا أثناء يعني ذلك سعادة آه، أمريكا آه، سعادة ال- آه، إنجلترا وفرنسا آه، إيطاليا على ترك- تر- ترسيخ الأقدام في داخل آه، أرض ليبيا المسلمة اللي هي كانت تبع أصلا الدولة العثمانية في سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ احتضار الدولة ال- العثمانية الجيوش العثمانية المبعثرة في أوروبا في شرق أوروبا في بلغاريا وفي اليونان وفي غيرها بدأت تتلقى هزائم بدأت تقوم ثورات في بلاد الصرب وبلاد اليونان مؤيدة من الإنجليز ومن الفرنسيين آه، دمرت القوى العسكرية آه، تماما كان في مئة ألف جندي تركي موجودين في أرض فلسطين ودي دلالة على اهتمام الفلسط... الدولة العثمانية بأرض فلسطين بشكل كبير لكن ولي هؤلاء أمر هؤلاء لشخصية عابثة خطيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي وهي شخصية مصطفى كمال اللي اشتهر بعد كده بمصطفى كمال أتاتورك وهنرجع نتكلم عليه بعد شوية حاول الإنجليز ان هم يلمعوا شخصيه تانية في داخل العرب عشان يعملوا مواجهه ما بين العرب وما بين الدوله العثمانيه فاختاروا الشريف حسين اللي هو كان امير مكه في ذلك الوقت وعملوا مباحثات ما بينه وما بين مكمهن الانجليزي اللي كان المندوب السامي آه، على مصر في ذلك الوقت من بريطانيا وطبعا مصر كانت محتله من سنه 1882 وميلاديه وعملوا مبا- مباحثات بين الشريف حسين وبين ماكماهون في سنة 1915 يعني إنجلترا كانت محتلة مصر من 33 سنة يعني النوايا واضحة والاستقرار الإنجليزي في داخل مصر واضح ومع ذلك قعد الشريف حسين أمير مكة مع ماكماهون واتفقوا على شيء غريب جدا اتفقوا على إن السلطان إن, إن الشريف حسين يقوم يضرب الدولة العثمانية في ظهرها ويحتل ميناء العقبة اللي هو تحت السيطرة العثمانية ويفتح المجال للدولة الإنجل... أو للجيوش الإنجليزية للدخول لأرض فلسطين كل ذلك في مقابل أن يعطى آه، الشريف حسين مملكة تسمى مملكة العرب ولما حتى سأل إيه حدود المملكة ديت قالوا له مش مشكلة تعرف بعدين ولما ثار قالوا له خلاص حدود المملكة ديت هتبقى آه، الأردن وسوريا باستثناء الأسكندرون عشان هيدوها هدية ل- لتركيا ومفيش داعي للبنان لأن لبنان هتاخدها فرنسا وتاخد الجزيرة العربية باستثناء الأطراف يعني ممنوع عليك تاخد اليمن ممنوع تاخد الخليج العربي ممنوع تاخد جنوب العراق كل ده عشان حاطط هذه المملكة العربية بالجيوش ال- الإنجليزية من كل مكان وياخد آه، العراق وطبعا يعني هذه العروض كانت بالنسبه له مغريه جدا هو امير مكه فقط فخد هذه العروض وقابل في مقابل ان يضرب الدوله العثمانيه في ظهرها وطبعا عشان ما يضحكوا على الشعوب ما يقولوش ان هو خارج لضرب الخلافه العثمانيه سموا الاسم اسم جميل وقالوا انت هتقوم بما يسمى بالثوره العربيه الكبرى وهيكون ميعاد هذه الثوره في 1916 للثوره على الاحتلال التركي للعالم الاسلامي وشالوا خالص قضيه الخلافه العثمانيه وشالوا التاريخ اللي اتكلمنا عليه 600 سنه من الدوله العثمانيه وشالوا تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وبقى هم الشريف حسين ان يتعاون مع الانجليز لطرد العثمانيين من فلسطين واستقرار الحكم للعرب كما يقولون في آه، آه، 1 يونيو سنة 1916 30 رجب 1334 قام فعلا الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى وتقدمت جيوشه بقيادة فيصل ابنه ابن الشريف حسين ومعهم لورنس العرب ولورنس العرب ده كان ضابط مخابرات إنجليزي يهودي هو الذي يتوسط ما بين ماكمهون الإنجليزي في مصر وبين الشريف حسين في آه، مكة قامت الجيوش العربية بغزو فعلا العقبة وضرب الأتراك من حيث لا يتوقعون لأن طبعا جاي لهم الضرب من الجنوب وهم كانوا متوقعين الضرب يجي لهم من ناحية الإنجليز في مصر وبالفعل سقط ميناء العقبة وفتح الطريق أمام الجيوش الإنجليزية لتسرع في دخول فلسطين من سيناء كارثة جديدة ظهرت في هذه الآونة سنة 1916 برضو تزامنا مع الثورة العربية الكبرى هي ظهور معاهدة سايكس بيكو على صفحات الجرائد ايه سايكس بيكو؟ سايكس ومارك سايكس وده كان المندوب السامي للشؤون الشرق الأدنى الإنجليزي طبعا وجورج بيكو ده كان وزير خارجية آه، آه، إنجلت- آه، فرنسا وكان قنصل فرنسا السابق في بيروت عملوا مع بعض اتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو عملوها في بطرسبرج في آه، آه، روسيا وفي هذه الاتفاقية قاموا بشيء شنيع على خلاف ما فعلوه تماما مع الشريف حسين يا ترى ايه اللي حصل في هذه الاتفاقيه وما هي النتائج التي نتجت عن اتفاقيه سايكس بيكو ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل الخطوات الاخيره لاسقاط الخلافه العثمانيه عن طريق اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله اخر السلاطين المحترمين في الدوله العثمانيه وبدايه عهد الاتحاد والترقي وهي لجنه كما ذكرنا تركيه يهوديه آه، قامت آه، وتصدت إلى حكم الدولة العثمانية وبدأت فعلا في محاولات آه، إسقاط الخلافة بكاملها وإنشاء دولة تركيا العرقية التي تقوم على العرق التركي فقط في نفس الوقت كان في محاولات تلميع لشخصيات عربية تقود العرب في اتجاه مخالف لتطعن الدولة العثمانية في ظهرها وكان على رأس هذه الحركات الشريف حسين أمير مكة وفي اتفاقية واضحة جدا مع ماكمهون الإنجليزي اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت عملوا اتفاقية لضرب الدولة العثمانية ولإقامة مملكة للعرب كما يزعمون وكانت حدود هذه المملكة بتشمل العراق والأردن وسوريا وفلسطين وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية وطبعا دي كلها كانت وعود انجليزيه للشريف حسين مع انه شايف ان الانجليز محتلين مصر من 33 سنه وما خرجوا منها حتى هذه اللحظه. في سنه 1916 زي ما قلنا قامت الثوره العربيه الكبرى كما يزعمون وبالفعل اسقطت من العقبه الت- اللي كانت تحت سيطره تركيا ودخلت الجيوش الانجليزيه في اتجاه آه، سيناء لعبور آه، سيناء الى آه، فلسطين. في نفس الوقت في سنه 1916 تم عقد آه، معاهده سمت معاهده سايكس بيكو زي ما قلنا وفي هذه المعاهده كانت بين فرنسا وانجلترا وعقدت في روسيا وتسربت اخبارها الى الجرائد. ايه اللي حصل في هذه المعاهده؟ في هذه المعاهدة اتفق الإنجليز والفرنسيين على تقسيم أملاك الدولة العثمانية بينهما فتأخذ إنجلترا العراق والأردن وتأخذ فرنسا سوريا ولبنان وتصبح ف- آه، فلسطين تحت رعاية دولية باستشارة روسيا والاخبار ديت كانت سريه لكن سربتها روسيا نفسها الى الجرائد ووصلت الى جرائد العالم الاسلامي والغربي وقرا الشريف حسين هذه الاخبار في الجرائد كما قرا الجميع طبعا ثار الشريف حسين لان هذه البلاد التي آه، قسمت بين فرنسا وانجلترا في هذه المعاهده هي البلاد التي وعد هو باعطائها وذهب يشتكي الى انجلترا ولكن انجلترا قالت ان هذا كلام جرائد وليس له أصل من الصواب وما كانش قدامه حل إنه يصدق عشان كان بدأ بالفعل الثورة العربية الكبرى كما يزعم ضد آم، آه، الدولة العثمانية للأسف الشديد آه، في سنة 1917 جاء هذا العام بعدة كوارث على المسلمين الكارثة الأولى طبعا في كل ده كان في أخريات 1917 وكل ده أثناء الحرب العالمية الأولى يا إخواني ويا أخواتي اللي بدأت من 1914 ل 1918 والدولة العثمانية منهكة تماما في هذه الحرب الكبرى. في أواخر 1917 الكارثة الأولى 25 أكتوبر سنة 1917 قيام الثورة الشيوعية في روسيا والذي قام بالثورة الشيوعية مجلس مكون من سبع أفراد على رأسه لينين ال- الشيوعي وطبعا بأفكار كارل ماركس اليهودي والمجلس ده كان بيضم أربعة يهود المجلس الشيوعي الأول كان بيضم أربعة يهود والخامس كان ستالين زوجته يهودية والسادس كان لينين واحد نصراني روسي واول وزاره شيوعيه قامت كان عددها 22 واحد منهم 17 يهودي تخيلوا يعني تقريبا حكومه يهوديه تحكم دوله روسيا واللي كان بيفكر فيه تيودور هيرزل مع انه مات سنه 1904 وما تعرضناش لموته لان كان في وسط الاحداث آه، مات وما شافش هذه الاثار لكن حصل اللي كان بيدبر ليه وفعلا سقط الحكم الارثوذكسي القيصري في داخل روسيا وقامت حكومه تؤيد بكل قوتها التواجد اليهودي في داخل فلسطين ومن ثم سمح بالهجرة لليهود من آه، روسيا إلى فلسطين الكارثة الثانية الكبيرة حصلت بعدها بأسبوع في 2 نوفمبر 1917 أرسل بولفور وزير خارجية آه، بريطانيا رسالة إلى اللورد البريطاني الشهير روتشيلد أثرى أثرياء العالم في ذلك الوقت أرسل له رسالة يقول له فيها أن حكومة جلالة الملك الملك البريطاني طبعا تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي وسوف تبذل خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية مجرد خطاب يا إخواني من وزير خارجية إنجلترا لأحد الأثرياء اليهود في لندن يعني هذا الخطاب له ليس له أي صبغة قانونية لكن اعتبر هذا الأمر وعد بلفور وخلي بالك الكلام ده قبل أن تدخل الجيوش ال- الإنجليزية إلى أرض فلسطين وصدق فيهم الذي قال أعطى من لا يملك من لا يستحق من لا يملك بلفور أعطى من لا يستحق اليهود وعدا بإنشاء وطن قومي لهم في أرض فلسطين وطبعا الوعد كان فيه كلمات كتيرة فيها تفصيلات ليس المجال ل- لشرحها الكارثة الثالثة حصلت عندما وصل الإنجليز إلى شخصية تركية في غاية الأهمية في أرض فلسطين اللي هو قائد الجيوش التركية في أرض فلسطين اللي كان اسمه مصطفى كمال وكان علماني من الدرجة الأولى كاره للإسلام تماما وكان آه، أحد أعضاء لجنة حزب الاتحاد والترقي وكان صغير في السن فوصلت انجلترا لهذه الشخصيه وكان قائد مئة ألف جندي تركي في داخل فلسطين وصلت اليه واتفقت معه على ان ترتب له الاوضاع بصوره ما ليصل هو الى حكم تركيا في نظير ان ينسحب بجيشه تماما من ارض فلسطين ليخلي المساحه كامله للجيوش الانجليزيه وافق مصطفى كمال الملقب باتاتورك وافق على هذه الامور وانسحب بجيشه معرضا حياه 100 الف جندي تركي للخطر في نظير ان تقام له بعد ذلك دوله بعد ان يصنع كزعيم في داخل الوطن ال- ال- التركي وهنشوف ازاي صنع كزعيم واخلي الطريق الى آه، آه، انجلترا لتحدث الكارثه الرابعه في اخريات سنه 1917 وهي احتلال انجلترا لفلسطين الكلام ده دخلت القوات الإنجليزية في 16 نوفمبر سنة 1917 يعني بعد أسبوعين من وعد بلفور لليهود ودخل الجنرال الجنرال اللنبي على قيادة الجيوش الإنجليزية وقال الكلمة المشهورة بتاعته الآن انتهت الحروب الصليبية الجيش التركي فعلا انسحب بال- بالجيش بتاعه بخيانه مصطفى كمال آه، اتاتورك والجيش العربي للاسف الشديد متعاون مع الجيش الانجليزي في احتلال آه، فلسطين لصالح الانجليز ونقول اين شعب فلسطين المشكلة الخطيرة يا إخوان إن شعب فلسطين نفسه في هذه اللحظات كان مغيبا تغييبا كاملا كان عايش في وهم القومية اللي اللي عايشه فيه العالم العربي كله ان انتم المفروض تكونوا عرب وتتخلصوا من الاحتلال التركي الذي قضى على انفاسكم هذه القرون السته السابقه ومحوا كل آه، فضيله في تاريخ الخلافه العثمانيه ولم يبقوا الا الرذائل والمفاسد فقط وانا اديكم مثال صارخ على هذه التغييب للشعب الفلسطيني اللي فتح الابواب للانجليز دون مقاومه تذكر ان هذا الشعب كان فاهم ان الانجليز داخلين يساعدوه في التحرر من تركيا لإقامة مملكة عربية على رأسها الشريف حسين مع أخبار سايكس بيكو في الجرائد المثال اللي هضربه لكم المثال الصارخ ان ان تكونت في داخل آه، فلسطين قبل دخول القوات الانجليزيه الى ارض فلسطين تكونت جمعيه اسمها الجمعيه الاسلاميه المسيحيه على اساس انها جمعيه فكريه تهدف الى تحرير فلسطين من الفساد او من ال- من الاحتلال التركي طبعا ج- جمعية قومية تماما وانضم إليها بعض العلماء في ذلك الزمن بل انضم إليها أمين الحسيني اللي هو المفتي اللي بعد كده اتزعم حركة المقاومة لكن في ذلك الوقت أنا بقول لك إزاي كان التغييب منتشر في الشعب الفلسطيني وهذه الجمعية أوكل لها بعد ذلك أن آه، آه، تقوم بأمور الشعب الفلسطيني وطبعا ما فيش أي معنى لإقامة جمعية تسمى الجمعية الإسلامية المسيحية لمناصرة القضية الفلسطينية مع أن المسلمين في ذلك الوقت 82% من سكان فلسطين والمسيحيين 10% واليهود بقوا 8% طبعا بعد وجود لجنة الاتحاد والترقي والسماح لهم بالهجرة لأرض فلسطين ومع ذلك شوف نظرة هذه الجمعية أصدرت هذه الجمعية بعد سنة كاملة من الاحتلال الإنجليزي لفلسطين في ذكرى دخول القوات الإنجليزية إلى فلسطين بيانا قالت فيه خلي بالك الكلام ده في 16 نوفمبر 1918 يعني بعد سنة من احتلال فلسطين من الإنجليز قالت في هذا اليوم السعيد من العام الماضي دخل الجيش البريطاني المظفر مدينة يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك انظر الى التغييب الذي وصلت اليه الامه وطبعا مش من فراغ يا اخواني واخواتي ان تحتل بلاد العالم الاسلامي، لابد ان الشعوب في ذلك الوقت وصلت الى حاله من التردي تسمح باحتلال كل اطراف العالم الاسلامي كما تعلمون سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى فازت طبعا زي ما انتم عارفين إنجلترا وفرنسا وأمريكا اللي انضمت ليهم آه، وهزمت ألمانيا والخلافة العثمانية طبعا روسيا انسحبت من الحرب العالمية الأولى عندما قامت فيها الثورة الشيوعية لانشغالها بموضوع الثورة طلبت إنجلترا من فرنسا إلغاء بند تدويل فلسطين من اتفاقية سايكس بيكو اتفاقية سايكس بيكو كانت بتقول إن فلسطين تبقى مدولة يعني إيه؟ يعني حكم دولي مكون من فرنسا وانجلترا باستشاره روسيا وممكن بعد كده بقيه الامم في العالم طلبت الغاء هذا البند على ان تكون فلسطين خالصه للانجليز، لماذا؟ لتعطي انجلترا بعد ذلك فلسطين لليهود، ووافقت فرنسا على ذلك على ان يطلق يد الفرنسيين في الجزائر وتونس. ووافقت طبعا انجلترا على كده واخذ الفرنسيون كامل الحريه في تونس والجزائر وتولى الانجليز امر فلسطين بكامله واعلنوا ان هذا مجرد امتداد يعني حكم مؤقت لفلسطين هيستمر 30 سنه بس من سنه 1917 او 18 عند الاتفاقيه لسنه 1948 في 14 مايو على وجه التحديد يبقى الوضع دلوقتي اصبحت فلسطين في يد الانجليز وعشان تهدي الاوضاع لان طبعا الشريف حسين قال فين اللي انتوا وعدتوني بيه وفين المملكه اعطت آه، انجلترا ل- لابن الشريف حسين اللي هو الملك آه، فيصل اعطته آه، اماره العراق تحت قياده الجيش الانجليزي واعطت ابنه الثاني الملك عبد الله آه، قياده آه، الاردن وعملت له فيها دوله ما كانش في دوله اسمها الاردن في ذلك الوقت كونت آه، اماره من شرق ال- نهر الاردن وخلتها هي اماره الاردن وخلت على راسها الملك عبد الله ابن الشريف حسين لتهدئ الاوضاع في العالم الاسلامي ويعتقدون انهم قد اخذوا حقا من حقوقهم لكن الجيوش الانجليزيه هي اللي مسيطره على الاوضاع تماما في العراق وفي الاردن وفي داخل فلسطين وخلت فلسطين تحت اداره عسكريه مدنيه آه، انجليزيه وتابعه مباشره للمكتب الانجليزي بالقاهره يا ترى ايه الاوضاع بعد كده في داخل ارض فلسطين يا ترى قصه اليهود هتبتدي من ارض فلسطين ازاي يا ترى رد فعل الشعوب الاسلاميه بصفه عامه والشعب الفلسطيني بصفه خاصه هيكون ايه ويا ترى ايه خطه اليهود لانشاء وطن قومي لهم في ارض فلسطين ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته